بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوعنا او شعارنا في الليله دي كان يا رب ماذا تريد ان افعل وخدناها في كذا اتجاه منها ربنا ساعات يبقى بيتكلم في صفه زي التواضع عاوزك متواضع ومنها يكون في احساس ما تخافش ومنها يكون قرار توب او سيب خطيه او تعال اشتغل معايا فإذا ماذا تريد يا رب أن أفعل الإجابات مختلفة من مرحلة لمرحلة ومن واحد لواحد من موقف لموقف لكن في إجابات standard احنا متوقعينها زي مثلا صلي دي إجابة ثابتة حب الناس دي إجابة ثابتة عاوزني أعمل إيه سامحهم صلي لهم أشكر احتمل في إجابات احنا متوقعينها من فم المسيح وفي اختيارات ساعات تبقى محيرة امشي يمين ولا شمال ده موضوع بقى مختلف برضه عشان في خدام كتير هنختم وناخد مرحلة أخرى من حياة يشوع ونشوف ازاي ربنا بيشاور له يعمل ايه يا رب ماذا تريد أن أفعل شفنا المحاضرة اللي فاتت ان يشوع استلى مهمة صعبة قوي المقارنة مع موسى صعبة إحساسه انه صغير تعبه المشاكل اللي حواليه كبيرة قوي تقسيم الأرض مهمة شبه مستحيلة عبور الأردن حاجة مرعبة كل ده كان مخوف إنما ربنا فضل يقول له ما تخافش ما تخافش ما تخافش لغاية ما هدي وما بقاش بيخاف تعال نشوف بقى هيعمل ايه بالظبط هناخد مشكلة أريحة أو موقف أريحة في حياة يشوع وبرضه معلش عاوزنا عاوزكم يعني تعيشوا معايا فكرة إن طريقة تفكير ربنا ساعات بتبقى مختلفة عن طريقة تفكيرنا احنا ساعات نحب نتفادى المشاكل ربنا ساعات يحبنا نواجه احنا ساعات نحل حلول مادية هو بيحل حلول منطقية ذهنية منهجية عاوزين نتعلم نفهم ربنا ما نبقاش بنفكر بطريقة الدنيا ايه حكاية أريحة أريحة دي في قصة يشوع ستة يعني احنا مع بدايات يشوع كده هم عدوا البحر أو كانوا هيعدوا وأول ما هيعدوا أول بلد هتقابلهم أريحة وأريحة دي بالذات بلد حصينة جدا ليها سور ضخم جدا جيشها قوي قوي مشهورة إنها بلد ما تتغلبش فهنا يعني منين هنعدي الأردن ودي لوحدها مشكلة وبعدين نفاجأ إنه لازم نعدي على أريحة مش هنعرف ندخل أريحة مقفولة وكانوا ممكن يقعدوا في الحصار بالشهور وأكلهم وشربهم جوه وأنتوا بره بقى أريحة عيشوا حياتكم إذا مشكلة مش سهلة عشان نفكر صح أو نقول يا رب ماذا تريد أن أفعل لازم تفهم تاني المشكلة أو المشاكل بطريقة مظبوطة تاني براجع مبادئ التنمية وبقول الخادم المظبوط يقرأ المشكلة صح يعني عندنا مأساة معلش هتكلم بصراحة في خدمة الشباب في الكنيسة دلوقتي ليه؟ تلاقي كل خدام الشباب يقول لك أصل الشباب وحش أصل الشباب مش عاوز يدخل الكنيسة أصل عمر ما كانت المشكلة تشخيصها الشباب وحش مفيش حاجة اسمها كده المخدوم ما ينفعش تعتبره مشكلة قول ما عندناش خدام شباب ما عندناش مناهج مناسبة طريقتنا غلط لكن تفضل تقول هم وحشين طب ما هي الخدمة معناها البحث عن الوحشين فانت لما بتقول اصلهم وحشين يبقى انت مش فاهم الخدمة ما هو ده الطبيعي ان المخدومين او الشباب يكونوا بعاد لان الخدمة هتجيب البعيد تقرب اذا احنا ساعات بنقرا الاوضاع بطريقة مقلوبة تسأل واحد ماسك اجتماع شباب بيحضروا عشرة ليه يقول لك اصله هم الشباب مستهتر شباب مستهتر مش دول ربنا عاوزهم ولا ولا دول ايه وبعدين تدخل الاجتماع تكتشف المشكلة العشرة اللي قاعدين اساسا كلهم معدين السن القانوني خالص مش شباب خالص وفي نفس الوقت خمسة منهم نايمين والخمسة التانيين ما, ما بيركزوش في حاجة ما فيش شباب طبعا ده مش اجتماع شباب ده حتى لو مسنين هيزهقوا فطبعا هنا يبقى احنا مشخصين غلط ابحث عن المشكلة صح عشان تكتشف الحل صح فاحنا ساعات بنعلق شماعات يا جماعة وما بنحلش حاجة تروح بقى اجتماع تاني تلاقيه عامل احصائيات لكل شباب المنطقة عارف كويس التارجت بتاعه فاهم ايه التحديات اللي بيقابلوها الشباب عارف ايه اللي بيعجبهم واللي ما بيعجبهمش عامل استاف خدام شباب خاص بيه عشان يستقبلوا الناس ويشجعوهم تلاقي كام شهر الاجتماع بقى فيه 500 يبقى هنا ما هي نفس العينة ونفس الشباب بس هنا طريقة التفكير ربنا يسوع مش عاوزنا نفكر بالطريقة البليدة الخايبة بتاعة كله تمام يا ريس عملنا اللي علينا هم اللي وحشين مفيش حاجة اسمها كده كده يبقى انت مش بتفكر صح تعالوا ندخل في القصة دي هنا أريحة كانت مغلقة شوفوا التعبير ده كانت أريحة مغلقة مقفلة التعبير ده أصله مستفز ليه في مشاكل للوهلة الأولى تقول ملهاش حل مشكلة ملهاش حل مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل لا أحد يخرج ولا أحد يدخل ما هم الأول ما سمعوا أن العبرانيين هيعدوا البحر قفلوا وعاشوا حياتهم جوه واتفلقوا انتوا في الشمس بره إذا المشكلة الأولى أو تحليل المشكلة أن دي مدينة مغلقة لازم ندخلها لكن هي مغلقة مقفلة المشكلة الثانية السور حصين السور عالي جدا المشكلة الثالثة عندهم جيش قوي كمان يعني حتى لو افترضنا أنه فتحوا الباب احنا ما عندناش جيش قدهم المشكلة الرابعة لازم نعدي على أريحة عشان ندخل كنعان فعلا يلا للخلف دور لو واحد تاني يقول ايه لا نرجع الاردن بقى ونقعد في سينا وخلاص اللي عارفينه احسن من اللي مش عارفينه ربنا قال هتعدوا هتسكنوا كنعان ادرس المشكلة صح ما تنزعجش مهما كانت مشكلة مغلقة مقفلة عند ربنا ليها حل عندنا وعد جميل في الرؤية يقول ايه يفتح وايه ولا احد يغلق ولما تكون انت مش عاجبه بقى ايه يغلق ولا احد يفتح لكن لو هو حب يفتح ما فيش حاجة اسمها مغلقة ما فيش حاجة اسمها كده عند ربنا هنا يشوع اتخض واحنا قلنا ان يشوع يميل الى الخوف وصغر النفس بحكم المقارنة بحكم الظروف طبعا بحكم فقد ابو الروحي فبيتهز وده بيحصل في كل مرحلة فيشوع اتهز ليه انا مش قد اريح طب عدينا البحر ده كان هنعده كانوا عدوا الاردن خلاص انا لكن دلوقتي هم في مواجهة مشكلة هو ما يعرفش يعملها ايه حدث لما كان يشوع عند أريحة أنه رفع عينيه ونظر خلي بالكم الحتة دي يشوع خد خلوة وقعد يتمشى جنب سور أريحة بالليل كده بعد عن الناس وقعد يمشي لوحده وهو عمال يصلي في سره يا رب يدخلوها ازاي دي دي مشكلة ملهاش حل وانت ما قلتليش ما قلتليش اعمل ايه لسه وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده فصار يشوع إليه وقال له يشوع ده بقول لكم انسان طيب قوي تلميذ موسى هو انت معانا ولا معاهم طب يعني داخل كده افرض معاهم طيب هيموتك انما هو يسوع اصله فعلا بتاع ربنا بيخاف هل انت لنا او لاعدائنا فقال كلا ده على فكره ده المسيح باجماع القديسين بل انا رئيس جند الرب تستغربوا طب ليه بيقول على نفسه كده ما هو رب الصباوت ولا يعني ان هو لازم يبقى رئيس ملايك بس هتبان دلوقتي انه المسيح الان اتيت يعني انا جيت لك دلوقتي انا جاي لك مخصوص يعني فسقط يشوع على وجهه الى الارض وسجد وسجد لما حصل موقف زي كده في سفر الرؤيا الملاك قومه على طول قال له لا ما تسجدش فاهمين لو ملاك كان قال له لا ما تسجدش لكن هنا قبل السجود وقال له بماذا يكلم سيدي عبده فقال رئيس جند الرب ليشوع فاكرين النص ده ها اخلع نعلك يرجعنا 40 سنة لموسى نفس السيناريو بتاع العليقة لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس ففعل يشوع كذلك بس أول مرة نشوف المسيح لابس عسكري إيه ده المسيح بيلبس بدلة عسكرية أحيانا آه دي بانت في الرؤية يقول لك في رؤية ظن ستة أنه راكب على الفرس وحواليه فرسان كتير جدا وخرج غالبا ولكي يغلب وماسك سيفه ده كان المسيح إذا المسيح له شكل قائد الصباؤوت قائد الملائكة طبعا كانت أريحة مغلقة مقفلة خلي بالكم نرجع تاني أنا بحط المشكلة ولسه هنشوف الحل والسيناريو يمشي إزاي يا رب ماذا تريد أن أفعل المشكلة معقدة أريحة مقفولة فقال الرب ليشوع خلي بالكم بقى إيه قال الرب ليشوع دي هي الآية اللي جت على طول بعدها الرب هو رئيس جند الرب فاهمين أرجع تاني النص بتاع خمسة من 13 ل 15 ده آخر الإصحاح شوفوا الآية اللي بعدها وكانت أريحة مغلقة مقفلة فقال الرب ليشوع يبقى اللي بيتكلم مرة اتقال عليه رئيس جند الرب ومرة اتقال عليه ايه الرب يبقى قبل السجود واتقال عليه الرب يبقى ربنا انظر قد دفعت ده بيتكلم بسلطة بقى ده مش كلام ملاك دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس يبقى في وعد هنا أنا هحطهم في إيديك ما تخافش طب لسه يا رب مش الخطة مش فاهمين نرجع تاني الحتة قبلها فقال يشوع لبني إسرائيل يشوع ثلاثة بصوا دايما للشاهد عشان تعرفوا أنا برجعكم وطلعكم كل شوية نرجع ليشوع ثلاثة في نص السكة كده قبل ما يوصل أريحة تقدموا إلى هنا واسمعوا كلام الرب إلهكم قال يشوع بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم طردا يطرد من أمامكم الكنعانيين والحسيين والحويين والفرزيين والجرجشين والأموريين واليبوسيين هو ذا تابوت عهد سيد كل الأرض عابر أمامكم في الأردن ده قبل ما يعدوا إذا هو واخد وعد والوعد عمال يتكرر خلي بالكم هتعدي وهتمسك الأرض وهتزيح كل الشعوب دي من قصادك في وقت الواحد بيضعف لأن بيحس الوعد ده بعيد قوي نظري خالص يقوم ربنا يعمل ايه يجدد الوعد يظهر تاني يقول لك انا قلت لك السيناريو ده مشهور قوي في سفر التكوين ربنا ظهر لابونا ابراهيم زمان قال له هديك الارض كلها بعد 30 سنه ما خدش ولا حاجه فظهر له تاني قال له هديك الارض كلها ليك ولعيالك مات عنده واحد يعني ابراهيم لما راح السماء كان عنده نفر اسحاق واخدين بالكم وربنا بيقول له نجوم السماء ورمل البحر ربنا يسوع جه لاسحاق قال له الارض دي كلها ليك ولعيالك اسحاق بالكتير لما مات كان عنده اتنين ايه الشغله دي يظهر لي يعقوب يقول له انا وعدت ابوك وجدك الارض دي كلها ليك ولعيالك اذا ربنا بيجدد الوعد ما بيغيرش كلامه لكن هو في المواعيد يعني ايه الموضوع مفتوح معاه لكن في الوعد هو ما بيغيرش في فرق بين الوعد والايه والمواعيد المواعيد يعني الميعاد التوقيتات لا ما تسألش ألف سنة كيوم لكن في الوعد هو قد كلام فهنا في يشوع ثلاثة قال له كل الشعوب هتمشي من وشك ما تخافش فرجع يقول له أنا قلت هتمشي فظهر له وقال له قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس هنا ساعات نقول ايه في حاجة كده في في خدمتنا علمونا نقول vision و mission مش كده رؤية رؤية بعيدة يعني الحلم البعيد خالص انه يشوع يقسم الارض ان كل الشعوب الوثنيه تمشي وتبقى الارض دي لربنا ويبقى ايه ربنا مالك الارض كلها ده ال vision البعيد زي ما نقول vision العشوائيات كل قبطي مسيحي يبقى عايش حياه كريمه ويعرف ربنا كويس vision ال mission بقى مع ايه المهمه الان المهمه بتاعت المرحله دي ايه السور ده يقع ونغلب أريحة احنا لسه قدامنا مهام كتير قوي لكن المهمة المرحلية المشكلة الحالية هي بتاعت أريحة فربنا الوعد القديم بيراجعه يقول أنا معاك أنا قلت لك كله ده هيتظبط حاليا بقول لك قال الرب ليشوع انظر قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس بعد ال vision وال mission دايما تيجي بقى حاجة اسمها الخطة طب ازاي يا رب نعمل ايه يعني والخطة برضو كانوا علمونا كده ايه خمس اسئلة كل مين فين امتى آه كلام زي كده يعني what when who where how what يعني ايه بالظبط انت عاوز تعمله امتى هتعمله مين اللي هيعمله فين هيتعمل يتعمل ازاي واخدين بالكم دي طريقة التفكير اللي ربنا بيحبها على فكرة احنا مش ماشيين ورا العلم انا بقول لكم دي منهجية كتابية لو قلبتوا الكتاب هتلاقوا ده طريقة ربنا كده حتى لو اللي قصاده مش مثقف بيبرمجوا بالطريقة دي بيعلموا يفكر صح فهنا الخطة يعني ايه أريحة دي فجأة هنصحى الصبح نلاقيها ماتوا كلهم لا لا ده في خطة طيب هنحكي بقى في الخطة بالتفصيل احنا عرفنا المهمة لكن لسه ما عرفناش الخطة يبتدي ربنا يحكي بقى فيقول تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب ركزوا معايا في النص عشان هنجاوب على الخمس أسئلة حول المدينة مرة واحدة هكذا تفعلون ستة أيام وسبعة كهنة يحملون أبواب الهتاف السبعة أمام التابوت وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة سبع مرات والكهنة يضربون بالأبواق ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف عند استماعكم صوت البوق أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما فيسقط سور المدينة في مكانه ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه ايه الخطة الغريبة دي ربنا رئيس جند مرات هو اللي بيحط الخطة العسكرية فبيقول خططي أنا مختلفة عن الحرب بتاعتكم هترص الشعب كل يوم الصبح رصة غريبة أوي على قمتها الكهنة اللي شايلين التابوت يتقدمهم شوية العساكر الإلة اليهود متجردين للحرب دول قليلين قوي متجرد للحرب يعني عسكري ورا منهم شعب ملوش آخر غلابة بيجروا رجليهم ماشي قدامهم بتوع الأبواق هتلفوا الصبح لفة كاملة على مسافة معينة من السور عشان ما يطلقوش من السور بالحجارة أو السهام موجودة في نص تاني تلفوا البلد كلها تروحوا الخيم تناموا وبعدين نعمل ايه ولا حاجة تلفوا بس بالترتيب ده كل يوم الصبح وايه الابواق تشتغل بس محدش ينطق الابواق بس تهتف حاضر ست ايام بنفس الطريقة في اليوم السابع تصحوا بدري قوي عشان هتلفوا سبع مرات في سابع مرة الشعب هيهتف طبعا خطة غريبة جدا بس ما يهمنيش غرابتها انا يهمني تفصيلاتها خلي بالكم ربنا بيحط خطة حط اي سؤال هتلاقي اجابة مين كل الشعب مين في الاول الكهنة طيب ازاي هيلفوا لفة كاملة كل يوم وفي السابع سبع مرات امتى من بكرة هيبتدي اللف وسابع يوم هنعمل الاتي يبقى انت بتجاوب على مين وازاي وفين ليه ليه جاوبها في الاخر قال عشان السور هيقع يعني ايه السور هيقع قال دي عليا انا بقى انتوا عليكم الحته دي بس انا عليا مع الهتاف هوقع السور زي دهنة الزيت من شوية فاكرين انت عليك تجيب الاوعية الفاضية وتجيب دهنة الزيت والست تمسك حتة الزيت الصغيرة وانا عليا الباقي في حتة مش عليكم في حتة دايما عليا ولما يقع السور كل واحد يدخل في الحتة اللي كان واقف وسطها على المدينة خلاص ده اقتحام من كل جوانب البلد فما فيش جيش بقى هيلم ده كله بس خلاص دي الخطة يبقى هنا ربنا بيعمل ايه ربنا بنفسه بيوزع الادوار بيكتب الخطة ال vision واضح ومتفقين عليه وال mission المهمة الحالية متفقين عليه هنعمل رحلة لإخوة الرب دي اسمها mission ضمن إطار واسع اسمه vision عاوزين إخوة الرب يبقوا قديسين وعاوزينهم يبقوا ناس كويسين مش محتاجين حد لكن دي مرحلة اسمها رحلة طيب الرحلة دي هتتعمل ازاي كل حاجة مين هيجيب اتوبيس مين اللي هيأكل السواق مين اللي هيجيب اكل الفطار الصبح مين اللي هيمسك التراتيل في الاتوبيس مين اللي حجز المكان هناك مين اللي موضى بالهدايا مين اللي عامل مسابقات والبرنامج هيمشي ازاي ساعة بساعة بيخدم معانا واحد اسمه ابونا يوحنا رمزي ربنا يديله العمر والصحة كاهن كبير كان قاعد في ساحل العاج 12 سنة الحقيقة أنا اتعقدت لما شفت البرنامج هم قاعدين حوالي 10 أيام في كوديفوار اليوم مكتوب بالساعة كل ساعة هيحصل ايه في العشر أيام وكل ساعة مفصلة تماما مين مسؤول عنها بيحصل فيها ايه امكانياتها جاية ازاي وبلان بي لكل ساعة يعني احتمال لو ما اتعملتش كده لو اتغير يبقى نعمل ايه انا قلت احنا ما بنخدمش لما شفت برنامج عشر ايام مش برنامج يوم عشر ايام كده كتاب مشوا عليه بالساعة كانت من انجح المهمات ليه طلع ان ده تفكير روحي احنا بنصلي طبعا وبنحضر لكن ما ينفعش نبقى نشوف لا نبقى نشوف يبقى انت مش مش امين يعني نبقى نشوف خليه على الله يعني لا دي معناه قلة أمانة ده مش إيمان دي قلة أمانة الأمانة تقتضي أنك ما تحطش الاحتمالات تبقى عارف هيحصل إيه أو احتمال يحصل إيه ومجهز نفسك هو ده التفكير اللي ينفع مع ربنا ده اللي يفرح ربنا ده الشغل المظبوط ده اللي بيفرق خدمة عن خدمة يا جماعة خدمة بتمشي عاوزة ترضي ربنا لازم في نظام لأن إلهنا ليس إله تشويش إله نظام يحب النظام والنظام معناه كل واحد عارف دوره وكل واحد عارف دور اخواته وعارفين مين قبل مين ومين بعد مين وليه وفين وبكام وازاي وكل ده مفهوم قبل ما نبتدي من قبل ما نتحرك ده شوفوا بقى يشوع عمل ايه يشوع ده برضو انسان على قده لكن خلاص ما هو ربنا اللي بيتلمذه دلوقتي دعا يشوع ابن نون الكهنة وقال لهم شوفوا عمل ايه جاب الكبار يشرح لهم الخطة الاول زي ما استلمها ينقلها فجاب الكهن احملوا تابوت العهد ليحمل سبعة كهنة سبعة أبواق هتاف أمام تابوت الرب فراحوا الكهنة وقالوا للشعب يبقى يشوع جاب الكهنة شرح وراحوا الكهنة للشعب يشرحوا فهمتوا اللي بيحصل عشان قبل ما نبتدي ما يبقاش في واحد في نص السكة يقول هو هيحصل ايه بعد شوية لا كله لازم يبقى عارف كل الخدام يبقوا فاهمين التفاصيل وفي الهرم ربنا وجه يشوع يوجه الكهنة يوجهوا العرفاء بيسموهم العرفاء العريف يعني يوجهوا الشعب فتصوروا هذا الشعب الساذج اللي زيادة عن 2 مليون كان فاهم الخطة بتاعت السبعة أيام هتمشي ازاي وعشان كده كل حاجة مشيت مظبوط ودوروا دائرة المدينة وليجتاز المتجرد أمام تابوت الرب يعني إيه إن عساكر يبقوا قدام التابوت مع إن ملهمش لازمة لسه لكن إيه هو ده النظام وأمر يشوع الشعب قائلا لا تهتفوا ولا تسمعوا تسمعوا صوتكم ولا تخرج من أفواهكم كلمة حتى يوم أقول لكم اهتفوا فتهتفوا إلى هذه الدرجة من الدقة يعني إيه ناس تحسها بقى هيصة وفسحة ورحلة وبتاع فيقعدوا يقولوا بلادي بلادي مثلا ولا حاجة لا ما ينفعش حتى الهتاف بالميعاد وبالأمر فاهمين ازاي؟ هيفضلوا ست أيام يلفوا ممنوع صوت مفيش حس وفي الست مرات بتاع سابع يوم مفيش صوت سابع مرة في سابع يوم بعد الأبواق الشعب يهتف يعني حتى التحذيرات ده يتعمل ده لا ده مش وقته فاهمين ده التخطيط الصح ده مش ميعاده دلوقتي لانك لو حطيت حاجات جنب بعض شبه بعض تلاقي الناس تتلخبط ده مش وقته طبعا المفروض كل واحد فيكم بيظبط على خدمته الكلام ده فلاحظوا ان في اجابات على اسئله كتير هنا ضمنيا مين الاول مين التاني مين التالت الطابور يترص سهل دلوقتي ولا لا يترص طبعا يبدا بالتابوت والكهنه صد منه المتجردين الابواق الشعب ورا واخدين بالكم فخلاص رصه الطابور تمشي سهله إنما إحنا لغاية دلوقتي نيجي نوزع البركة في القداس مش على 2 مليون على 200 نفر ما بيترصوش ما بيترصوش ليه؟ لأن مفيش نظام لأن مش متفقين على خطة لأن مش بنحب النظام لأن فاكرين النظام يقل البركة لا ده النظام جزء من البركة محدش هيتلخبط في عدد الدورات كله عارف كويس قوي كام دورة ومعادها ميعاد الخروج للدوران معروف وفي أبواق بتحرك الناس كلها الهتاف ميعاده في الآخر اللي هو التسبيح معروف ميعاده ومتفقين عليه دعا يشوع ابن نون الكهنة وقال لهم احملوا تابوت العهد ليحمل سبعة كهنة وهكذا يبقى من الكهنة للشعب ومن الشعب من من يشوع للكهنة ومن الكهنة للشعب وكان كما قال يشوع للشعب يعني ابتدينا مرحلة الايه بقى التنفيذ كل اللي فات ده كان ايه حطينا الخطة اتفقنا على الاتفاقات اتفقنا في رؤية واضحة في مهمة واضحة في خطة واضحة في أدوار متوزعة في 1 2 3 خلاص مفيش مفاجآت غالبا اجتاز السبعة كهنة حاملين أبواق الهتاف وضربوا بالأبواق وتابوت عهد الرب سائر وراهم وكل متجرد سائر أمام الكهنة الضاربين بالأبواق والساقة المشاة يعني سائرة وراء التابوت كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق فدار تابوت الرب حول المدينة مرة واحدة ثم دخلوا المحل وباتوا في المحل يبقى نجحنا في mission number واحد اللي هي ايه أول يوم أول يوم وطبعا ده اختبار الخطة ماشية مظبوط ولا لا زي ما اتعمل زي ما اتقالت بالظبط احنا بننفذ يا جماعة في زمن فات عليه دلوقتي 3400 سنة احنا بنتكلم من النهاردة لورا 3400 سنة عشان الناس اللي م- م- حاسة ان النظام صعب وان الخطط صعبة مفيش حاجة اسمها كده ربنا بيتعامل مع شعب ضخم وفقير وفي صحراء وهيعمل النظام وهيمشي النظام وهي دي البركة هتيجي بالطريقة دي يبقى خلصوا أول يوم فبكر يشوع في الغد وحمل كان الكهنة تابوت الرب والسبع كان الأبواق والمتسائرون والمتجردون والساقة نفس النظام ثم رجعوا إلى المحلة هكذا فعلوا ستة أيام عاد نفس السيناريو تاني ست أيام طب يا رب ليه أحيانا يكون ربنا بي بيكسبنا خبرة معينة بمعنى إيه أحيانا يكون الواحد يا جماعة دايما في أخطاء في أول مرة لما واحد فينا بيعمل قداس أول مرة ده أول عشر مرات لازم يغلط وانت لما تيجي تخدم لأول مرة أكيد في أخطاء وبالتالي إيه المهمة الصعبة الكاملة ما تجيش من أول مرة فكأن في نوع من البراكتس وكان ربنا ممكن من أول طلعة يوقع السور وخلاص أمال هو ليه بيعمل كده بيعلمهم النظام يجوز بيعلمهم ال- الطاعة يجوز بيدربهم يجوز بيكسبهم خبرة كل ده يجوز لكن ربنا مصر انها تبقى بالترتيب اللي قاله الأغراض عند ربنا طبعا أنا أتصور على خامس يوم ما بقاش حد بيسأل خلاص يعني أول تاني تالت يوم في أخطاء في السكة وفي لخبطة ومين قبل مين كل ده وارد لكن بعد كذا مرة خلاص يبقى خلصنا الأخطاء ودخلنا على إيه ال- الشغل المظبوط اللي بنسميه في التنمية التمكين عارف لما تقول له ده انت بقيت متمكن متمكن يعني ايه استاذ بيعملها صح يعني التنمية او الخدمة هي خبرة تنتقل الجراح يجيب واحد كده صبي امتياز يقف جنبه يقول له ما تمدش ايدك تبص بعينك بس وبعد شوية يقول له اه، امسك معايا بس ال- المقص ده وبعد شوية طب حط ايدك طب اعمل دي شويتين طب اعمل انت العملية وانا واقف ببص عليك شويات ادخل اعمل العملية فاهمين اللي بيحصل ايه صنعة اي صنعة كده في الاول انت بت... واحدة واحدة بتطلع بيه لغاية لازم يوضل... يفضل... يوصل لمستوى انه جراح شاطر لانه في قسط علمه الحياة الروحية كده قسط علمك الخدمة كده في قسط علمك ربنا يسوع له المجد خد تلاميذه من الزيرو لا يعرفوا يصلوا لا يعرفوا يوعظوا لا يعرفوا يعملوا أي حاجة خالص حتة حتة بقوا رسل وهكذا إذا إحنا محتاجين قوي النوع ده من التلمذة المظبوط اللي يخلينا نوصل للتمكين عندنا ونمكن غيرنا الشطارة إنك يطلع من تحت إيدك خدام في بلاد متمكنين كل حاجة تمشي من غيرك ده اللي كان ربنا بيعمله كان في اليوم السابع المرحلة الصعبة ان هم بكروا شوفوا بقى في استثناءات او في مواقف آه، كبيرة ده اليوم الكبير بقى وخلي بالكم سبع لفات حوالين بلد احنا دخلنا كده في عشر ساعات شغل على الاقل ده الجمعة العظيمة يعني لانه آه، يوم طويل يمكن اللفة بتاخد ساعتين فاحنا بنتكلم سبع مرات دي تو ماتش وداروا دائرة الم... سبع مرات داروا دائرة المدينة وفي المرة السابعة كلهم حافظين عندما ضرب الكهنة بالأبواق يشوع قال للشعب اهتفوا لأن الرب أعطاكم المدينة أرجع وأقول يا جماعة القصة مش كلها نظام بس لا في حتة إيمان في ثقة إنه في اللحظة اللي ربنا قال عليها لازم هيحط هو إيده لازم هيتدخل ربنا لما يلاقي الدنيا منظمة والناس سمعوا كلامه ومتفاهمين تيم ورك حلو بيعملوا كل واحد دوره مظبوط يشتغل يعمل المعجزة محدش رمى السور ده بطوبة أنا قريت تقرير غريب جدا إن السور ده كان عرضه خمسة متر في طول مش عارف ستة متر حاجة كده يعني ال ال ال السور نفسه ضخم جدا يعني مش مثلا آه، رفيع قوي فيقع لا فلا يمكن كان حد يعرف يوقعه دي عاوزة ايد ربنا لازم بس ما يشتغلش ربنا غير بالنظام اللي متفقين عليه فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب محرما يعني تحرموها بمعنى ما تاخدوهاش لنفسكم رحاب الزانية فقط تحيا هي وكل ما معها نسيت احكي لكم حكاية اظنكم فاكرينها كان في بيت في السور بتاع واحدة اسمها رحاب شغلتها زانية لما راحوا الجاسوسين قبلها بأصحين استخبوا عندها خبتهم قالت لهم كلنا عارفين ان انتوا جايين جايين كلنا سامعين عن موسى بتاعكم اللي عدى البحر ويشوع بتاعكم اللي عدى الأردن كله مرعوب احنا عاملين فيها بلاد قوية بس احنا عارفين كويس ان الهكم اله حي فانا ليا طلب عندكم هغامر واحميكم وهربكم يا جواسيس بس انا وعيلتي ما تموتوناش قالوا لها ما نعرفش عيلتك لمي في بيتك كل اللي عاوزاه اي حد بره بيتك هيموت العجيب بقى ان ربنا بيوافق على الخطط بتاعتنا هم اتفقوا ان البيت ده بالذات ما يقعش شوفوا المنظر الغريب السور داير داير كده كله وقع حتة طالعة من السور ما فيهاش غير شقة واحدة بتاعت ست رحاب رحاب ما وقعتش ليه اصل الاتفاق كده منظر غريب جدا ان السور كله واقع واقع ده سور ضخم جدا يعني لا يمكن حته تقع ما هو يا يقع كله يقع يا ما يقعش انما لان ربنا بيختم على كلامنا بدل منظمين وفاهمين ومتفقين انا موافق على الاتفاقات بتاعتكم تعبير للقديس اغسطينوس مره يقول لك ايه يختم السيد على كلام العبيد يعني احنا العبيد نقول وهو يختم ورا مننا يقول اوكي انتوا بدل اتفقتوا انا انفذ كأنه هو اللي بيسمع كلامنا مش احنا اللي بنسمع كلام إذا في تحذيرات واستثناءات وهكذا هتف الشعب وضربوا الأبواق وحين سمع الشعب صوت البوق الشعب هتف فسقط السور وصعد الشعب كل رجل مع وجهه وأخذوا المدينة يبقى هنا في شوية مبادئ كده بنراجعها يا جماعة لازم ربنا يفضل واضح قصاد عينينا على الأقل قصاد يشوع يشوع احتاج انه يشوف المسيح لأن مهمة كبيرة أوي لكن يشوع هو المسيح بالنسبة لشعبه خلاص هم عارفين ده رجل الله يمشي وراه ثقة فيه القائد ورا منه قادة لأنه مش هيقدر يتعامل مع النفر اللي في الاتنين مليون مباشرة والقادة دول كانوا هنا كهنة وكانوا منهم عرفاء بعد كده إذا الشكل الهرمي الإداري اللي اتحقق وقت يسرون وموسى زمان شغال وقت يشوع وشغال وقت نحامية وشغال وقت يوسف الكتاب المقدس مليان إدارة مليان أشكال إدارية دقيقة جدا تدرس لغاية النهاردة القادة بيتعاملوا مع الشعب ازاي مفيش تسلط مفيش كبرياء مفيش عصبية كله زي بعض لكن في قائد والناس بتسمع له وكله متفاهم مع بعض وفي نفس الوقت ربنا بيتعامل مع الشعب كل الشعب بيشوف المعجزة كل الشعب بيشوف ان في الاخر في ايد ربنا زي يوم الخمس خبزات اتصور ان في واحد على الجبل مش طايل يشوف المسيح بعينيه لانه دول عشرين الف واحد على الجبل انما هو بياكل متأكد ان ده معجزة لان مش معقول هيأكلوا الناس دي كلها بالفلوس يعني يبقى كل الناس بتلمس ايد ربنا في الاخر وقال يشوع للرجلين الذين تجسسا الأرض ادخلا بيت المرأة الزانية واخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما له ادخلوا انتوا اللي عارفينها طلعوا كل اللي في الشقة دي لأن دول ممنوع يموتوا لأن احنا مدينهم كلمة فهمتوا الجواسيس اللي كانوا راحوا قبل كده فاستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها وسكنت في وسط إسرائيل لأنها خبأت المرسلين الذين أرسلهما يشوع تلاحظوا أن هي يشوع حتى الدقائق احنا بنتكلم في حرب وشعوب لكن في امور دقيقة بيراجعها بنفسه تروحوا تنفذوا الاتفاق في الجزئية الصغيرة دي يبقى مع النظام ادق التفاصيل ما تقعش لكن احنا مع الهرجلة اكبر التفاصيل بتقع الموقف ده عمل ايه الموقف ده يقول بقى تعبير جميل في اخر يشوع ستة كان الرب مع يشوع فكان خبره في جميع الارض ايه نتائج الخطة اولا الانتصار دخول اريح دي النتائج المباشرة في نتائج غير مباشرة في نتائج ابعد في نتائج اهم ايه النتائج الابعد والاهم اولا سمعة يشوع والشعب بقت تضاعفت 100 مرة ايه تاني الإيمان زاد الإيمان زاد إيه كمان لا في حتة هنا مهمة يا جماعة كل mission بتنجح بالظبط as planned زي ما اتخططت مدفوعة ب vision روحي مش نجاحها تحت رجليها ده نجاحها بيشع السمعة زي ما انت قلت الإيمان اللي زاد الشعوب اللي قرت الخبرة اللي اتكونت في خبرة اتكونت ان احنا لما نصلي ونسمع كلام القائد ونحب بعض وننظم الصفوف مفيش مستحيل أقولها تاني الخبرة اللي اتكونت عند الشعب بقى هذا الشعب الجاهل البدائي انه طالما بنصلي وبنسمع كلام القائد وفي محبة وتفاهم بيننا وبين بعض وفي خطة محكمة ونظام أريحة المغلقة المقفلة هتتفتح واضح الفكرة يبقى هنا في خبرة تكونت بعد كده لما يقول لهم يلا يلا معاك ليه خلاص لأنه النجاح في الصغير تنجح في الكبير اداهم ثقة في أنه الحلم البعيد مش بعيد فاهمين ازاي اداهم ثقة أنه مفيش مستحيل وأن الكلام اللي شكله بعيد قوي ده لا مفيش مستحيل ينفع مش عارف ايه اه ينفع كل حاجة تنفع بعد الخبرة دي سؤالي الأخير بجد يا رب ماذا تريد أن أفعل عاوز أراجع معاكم خمس ست نقط في دقايق كل واحد يسأل نفسه إذا كان دي طريقة ربنا في الردود على سؤال عاوزني أعمل إيه يا ترى إيه من الستة ناقصك هل ناقصك ناقصك نظام إلهنا إله نظام هل يمكن يومك مش منظم هل أولوياتك مش منظمة وده مخليك مش بتعمل اللي ربنا عاوزه مع انك غرضك كويس لكن انت ينقصك نظام فيمكن يكون دي الحتة اللي ربنا عاوز يجاوب لك عليها عاوزني اعمل ايه يا حبيبي نظم وقتك نظم اسبوعك رتب اولوياتك ممكن يكون نقصك خضوع هو انت بتقاوح مع يشوع كتير هو انت بتعترض كتير بتجادل كتير بيبقى النظام ماشي في اتجاه وانت ماشي في اتجاه تاني يكونش نقصك خضوع يبقى ماذا تريد يا رب أن أفعل راجع لا يكون يقول لك اسمع الكلام شوية وطي راسك شوية يكون ناقصك صلاة دي غالبا يعني إيه يشوع طلع يتمشى عشان محتاج يشوف المسيح عشان يعرف مطلوب منه ايه عشان ما يبقاش بيرتجل حاجة تطلع مش هي المقصودة ناقصك تشوف ربنا ناقصك تلمسه ناقصك تاخد منه شحنه عشان تقدر على المهمة الصعبة يكون ناقصك الحتة دي يكونش ناقصك غيرة أو حماس يشوع عرف يسخن الناس أنا نسيت أقول الحتة دي الموتيفيشن دي حتة التسخين يشوع لأنه شاف المسيح بعينيه وشافه لابس اللبس العسكري فاطمن ده إله الملائكة ده رب القوات فأريحة ولا مئة أريحة ميقدروش علينا فلما رجع كلم الناس سخنهم كلهم الكهنة والعرفة والشعب كله سخن طب يكونش انت ناقصك غيرة ناقصك حماس انت بتخدم كده بميوعة مش عارف بتشتغل مع مين يكونش ناقصك هدف الفيجن انت مش شايف احنا ماشيين فين مش عارف ربنا عاوز ايه وعشان كده بتخبط يمين وشمال انت بتعمل حاجات حلوة بس مش اللي ربنا عاوزها لانه انت ناقصك الصورة الكاملة اللي ربنا بيتكلم فيها يكونش ناقصك متابعة وتقييم هل انت بتشتغل بترجع تاني تراجع انت عملت ايه تقيم شغلك تشوف اخطائك لان لو ما عملتش كده عمرك ما هتتقدم ولا تتحسن اذا تاني براجع معاكم يا جماعة ماذا تريد ان افعل اللي بنقولها لربنا ممكن تبقى اجابتها مش بس صلاة وصوم ومش بس حب وتوبة كل ده طبعا متوقع لكن احيانا تبقى مسجز خاصة بترتيب حياتك بعيوب في منهجك منهجك مع نفسك أو منهجك في خدمتك أو في بيتك وتكون أخطاء مزمنة متكررة معطلة خضوعك لإرادة الله لإلهنا كل مجد وكرم لك